دركا إلى الدنيا وآثر من عطاياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وسلطة خضراء حلقة النهاردة مختلفة شوية نكسر بقى الروتين نكسر الحلقات نكسر الموضوعات المختلفة ونعمل حلقة يمكن ما عملناش زيها قبل كده حلقة النهاردة إن شاء الله كلها مسابقات احنا اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن الذكاء والتركيز والانتباه والتفكير خلونا نطبق بقى عملي بدأنا بنموذج الحلقة الماضية وهنعلق عليه إن شاء الله أثناء الحلقة الحل كان إيه والفايزين مين إن شاء الله أثناء الحلقة هنعلق على هذا الجانب لكن النهاردة هنبدأ إن شاء الله حلقتنا كلها هتكون مسابقة نركز نسمع نجاوب والحقيقة حاولوا يا جماعة عشان الموضوع يبقى تفكير حقيقي حاولوا ما تكتبوش يمكن حتى احنا لما عملنا مسابقة الحلقة الماضية ما كانش هدفها ان احنا نكتب ونزود وننقص ونعمل لا ممكن خلاص عملية حسابية وهتخلص ببساطة يعني هدفها ازاي ان انا افكر حتى لو ما وصلتش للاجابة الصح هدفها ازاي انا اقدر اوصل للناتج بتاعي بسرعة واذا ما وصلتش حتى زي ما قلنا يكفي ان انا بدأت اهي ابدأ احرك في ذهني حلقتنا النهاردة كلها حلقة مسابقة حلقي أسئلة رياضية طبعا هي كلها خاصة بالتفكير يعني مفيش يكاد يكون بسيط قوي لو حاجة متعلقة بالمعلومات العامة لأن مش المعلومات العامة اللي هتخلينا نفتكر إلا بس مساحة التذكر إن أنا أبدأ أفتكر معلومة قديمة لكن إحنا عايزين غير التذكر كمان نحاول نفكر أسئلة بسيطة فيها أسئلة فيها غلس سنة بسيطة في أسئلة واضحة في أسئلة محتاجة شوية تفكير النهاردة إن شاء الله مسابقة هنطلع الحلقة كلها مسابقة يعني بعد الفاصل هنبدأ مباشرة في استقبال اتصالات حضراتكم اللي هيجاوب إجابة صحيحة هنقول يرجع يسجل اسمه في الكنترول المسابقات إن شاء الله في البداية احنا على أمل إن احنا نقدر نضاعف الجوائز الفترات القادمة نلاقي رعاة لمثل هذه الحلقات ونضاعف الجوائز لكن مبدئيا الجوائز في حلقة النهاردة هتكون كتاب من إصداراتي الكتب اللي صدرت ليا أو اللي هتصدر حديثا إن شاء الله هتكون دي الهدية وإن شاء الله تكون حاجة مفيدة لحضراتكم بإذن الله لحد ما إن شاء الله ربنا يقدر لينا إن احنا نضاعف هذه الجوائز يلا بقى نبدأ نستعد نستحضر ذهننا نبدأ اللي عايز يبدأ معانا من الأول من أول الحلقة من قبل ما نقول أول سؤال يبدأ على طول يتصل بينا من دلوقتي عشان نديله السؤال مباشرة ويبدأ معانا بإذن الله يلا نجهز نفسنا نستعد شغل ذهننا ونطلع فاصل صغير ونرجع تاني ونبدأ أول سؤال في مسابقتنا النهاردة أنا مش هقول لكم انتظرونا لأن الطبيعي أنكم تنتظرونا يلا سلام أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك ولا تركن إلى الدنيا وآثر من عطاياك أهلا ومرحبا بكم أول سؤال معانا النهاردة هنقول السؤال وأول اتصال هيجي لنا هيبدأ يجاوب معانا كل سؤال على فكرة هنديله عدد معين من الاتصالات يعني مش هناخد الحلقة كلها في سؤال واحد احنا هنسأل عدد كبير من الأسئلة فكل سؤال هنديله محاولتين أو ثلاثة على أقصى تقدير عشان طبعا اللي بيقعد فترة طويلة بيبقى عنده فرصة يفكر أكتر ومش ده اللي احنا عايزينه من الحلقة نبدأ بسؤال سهل وبسيط في الأول كده وننتظر أول اتصال من حضراتكم السؤال هو عايزين خمس أعداد متتالية مجموعهم 100 خمس أعداد متتالية مجموعهم 100 ولحد ما يجي لنا أول اتصال خلونا نعلق على مسابقة الحلقة الماضية الحقيقة المسابقة أنا لفت نظري فيها حاجتين في الاتصالات اللي جت انتوا عارفين يا جماعة أحيانا الواحد بيصعب الحاجة أكتر من حجمها يعني هو متخيل إن السؤال لازم يكون صعب فعشان متخيل إن السؤال لازم يكون صعب بيبدأ هو يألف إجابة ممكن ما تكونش هي الحل أصلا يمكن أنا افتكرت مرة الواحد هو بيدرس أيام ثانوي كنا متخيلين في بعض المواد كده متخيلين إنها لازم تيجي صعبة فبنتعامل بيها مع الشكل ده فجت مسألة في الامتحان فأنا بدأت قعدت تقريبا مش في الامتحان كنت بحلها في تدريب قعدت فترة طويلة جدا أحل فيها وأوديها يمين وأوديها شمال وأجيبها الناحية دي وأجيبها الناحية دي عشان أوصل للناتج اللي أنا متخيله في الحقيقة في النهاية وصلت الناتج وكنت فرحان جدا إن أنا وصلت له وبعدين ببص في نص المسألة لقيت إن أنا وصلت المعلومة هو مديها لي أصلا يعني هو بيقول إذا علمت أن كذا أنا قعدت أحل عشان أوصل لها ليه؟ لأن أنا متخيل إن الراجل مصعبها عليا مش معقولة هيجيبها مباشرة كده فأنا لازم أجيبها ده حصل مع البعض البعض متخيل ان ممكن السؤال ما يبقاش مباشر فبدأ يفكر في الردود اللي هي مش ممكن تكون هي في الإجابة يعني حد يقول لي ده ما كانش فيه اتوبيس اصلا يعني في حد قال لي في اجابه مسابقه المره اللي فاتت ان ما كانش فيه اتوبيس اصلا في حد قال لي ان ما فيش اتوبيس فيه محصل لا في اتوبيسات فيها محصل الحقيقه هو الغلط هنا مش في طريقه التفكير الغلط في انهم افترضوا ان الامر لازم يكون صعب رغم ان دايما في حاجه كده يقول لك حلاوتها في بساطتها يعني كل ما الحاجه كانت بسيطه كل ما كانت حلوه هنكمل تعليقنا لكن بعد اول اتصال معانا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ايه ايه الاخبار تمام الحمد لله الحمد لله هتجاوبي ولا هتسالي ايه هتجاوبي السؤال ولا هتسالي ولا نعيد السؤال لا نادي السؤال عشان طيب.
ما سمعتوش خمس أعداد متتالية مجموعهم 100 خمس أعداد متتالية مجموعهم 100 ها
امم
هم ها طب فين انت فين قولي لي انت في اي حته دلوقتي 3 و4 و5 مثلا ولا فين
وانا بفكر طب فكري واحنا معاكي ماشي
المصريين بيفكروا واحنا معاه طيب للمخرج جاوب اهو بس ما تغشش بقى امم لا لا 40 ايه انا سامع انا 40 ايه ما فيناش 40 خالص 10 20 30 40 50 60 70 100 خلاويص لا مش 10 20 30 40 خط فصل معلش طيب تاني السؤال خمس اعداد متتاليه مجموعهم 100 طيب نرجع تاني ونكمل فاحيانا يا جماعه انا انا عايز اطلع بدي القاعده مش لازم انا اتخيل ان اللي قدامي بيصعبها عليا م... طيب معانا شيماء السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا استاذ باشا ازيك يا شيماء اخبارك ايه الحمد لله بشكرك على هذا البرنامج ويا رب ده ميزان حسناتك آه، اللهم امين يا رب شكرا لك يا شيماء آه، اجاوب اه جاوبي 20 و20 و20 100
شيماء شيماء من خمس من خمس اعداد متتاليه يا شيماء هتزعليني ليه؟ خمس اعداد متتاليه يا شيماء انت في المنطقه على فكره يعني انت بتلعبي في المنطقه بس احنا بنقول خمس اعداد متتاليه يعني يعني بل- يعني 20 و20 و20 خمسة يعني 20 ها لا يا شيماء ال 20 وال 20 مش متتاليه يا شيماء انت كده بتكرري الارقام احنا بنتكلم عن ارقام متتاليه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كده 25 يعني 25
عليا ب 26 لا مش 25 25 26
لا شيماء لا، هنجيب جد الارقام من اولها لاخرها شيماء 25 لا مش 25 شيماء شكرا شيماء احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور اهلا بيك الله يكرمك يا دكتور بارك الله فيك يا دكتور ربنا يكرمك يا محمد اتفضل آه، ال- الأعداد هي 18 و19 20 21 22 الاعداد 18 19 20 21 22 اجابه صحيحه يا حميد اجابه سليمه جدا احمد ان شاء الله ارجع للكنترول سجل اسمك وبياناتك تليفونك وعنوانك عشان ان شاء الله توصلك الهديه بتاعتنا ان شاء الله ومتشكرين جدا ليك يا حميد جزاكم الله خير الف شكر ربنا يخليك طبعا يا جماعه النقطه هنا العمليه بسيطه جدا احنا بنتكلم هم خمس اعداد متتاليه ومجموعهم 100 طبيعي لازم اجيب المنطقه الوسط بتاعتهم المنطقه الوسط بتاعتهم انا اقسم 100 هم عش... خمس عشرينات زي ما قالت شيماء بالفعل هم خمس عشرينات بس دي مش ارقام متتاليه يبقى اكيد هنجيب 100 على 25 هنجيب اتنين قبلها واتنين بعدها فهيعوضوا الفرق بينهم يبقى 18 19 20 21 22 ودي الاجابه صحيحه طيب السؤال الثاني معانا احمد اول فايز معانا النهارده السؤال الثاني فزوره اكلت فلفل أكلت فلفل فتفلفل فمي شوف الكلام الكبير بقى أكلت فلفل فتفلفل فمي كم فاء في ذلك عايزين أسرع إجابة عايزين أسرع إجابة أكلت فلفل فتفلفل فمي كم فاء في ذلك يلا أنا اللي معايا المصور بيجاوب والمخرج بيجاوب عايزين الجمهور يجاوب ها طيب نكمل عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا عمر
ورحمة الله وبركاته اتفضل ولا فاء ليه ليه ولا فايق يا عمر لأن هو بيقول لي آه إن هو بيقول لي كام فاء اه
وهنا هو ما- آه، جايب لي فلفل مش فاء
جايب لك فلفل مش فاق أكلت فلفل فتفلفل فمي كم فاء في ذلك عمر أنت في سنة كام يا عمر ثاني اعداد ص- هي الإجابة صحيحة والسبب مش صح لكن الإجابة صحيحة عمر إن شاء الله ارجع للكنترول سجل اسمك تليفونك عنوانك عشان توصلك جايزتنا إن شاء الله كم فاء في ذلك والسؤال يا جماعة أكلت فلفل فتفلفل فمي لو سألني كم فاء في الجملة كنت هعد الفاءات اللي في الجملة هو فعلا كم فاء في ال- لكن ما بيقول لك كم فاء في ذلك السؤال وصل لذلك ذلك ما فيهاش ولا فاء كلمة ذلك هي هو بس الحكاية ان هو بيطلعني من اتجاه لاتجاه اكلت فلفل فتفلفل فمي شوية فاءات كتير في الجملة دي لكن في النهاية كم فاء في ذلك ذلك ما فيهاش ولا فاء فالإجابة هي ولا فاء طيب نرجع تاني للأسئلة الرياضية والتفكير عندنا ثلاث صناديق نركز عشان دي عايزه اسرع اجابه دي بقى هندي فيها فرصه اجابه او اتنين بكتير ونوقفها وعايزين الاجابه بسرعه وحاولوا ما تحسبوهاش بالورقه والقلم عندنا ثلاث صناديق ثلاث صناديق في كل صندوق ثلاث صناديق عندنا ثلاث صناديق في كل صندوق ثلاث صناديق في الصناديق الاخيره دي في كل صندوق ثلاث صناديق يبقى العدد كام تاني بسرعه عندنا ثلاث صناديق في كل صندوق منهم ثلاث صناديق المجموعة الأخيرة دي في في كل صندوق منها ثلاث صناديق يبقى احنا عندنا إجمالي كام صندوق يلا بقى نحسبها ونفكر فيها ونرجع نعلق تاني على مسابقة الحلقة الماضية فبنقول بقى يا عم يا جماعة حد بيسألك سؤال دايما ما تف... يعني ما تخمنش ما هو أصعب من السؤال في سؤال بيبقى احيانا واضح ومحدد ومفهوم فجاوب زي السؤال ما بيقول مفيش داعي ان انا اقعد افترض افتراضات وهميه لا اصل مفيش اتوبيس اصلا اصل ده اسلوب مقبول لما يكون فعلا السؤال فيه ما يستحمل ده شيء جيد ان انا افكر زي ما بيقولوا خارج الصندوق بس افكر خارج الصندوق لما اكون فعلا انا عايز اطلع بره الصندوق يعني ما اكونش جوه الصندوق وانا اللي عايز اطلع بره الصندوق اخليني التفكير داخل الصندوق فبالتالي الحلقة الماضية كانت الإجابة الصحيحة هو بس في ناس قالوا الحقيقة أنا ما شفتش قعدت الحلقة بس بيقولوا إن إحنا في المرة الثانية اللي عدنا فيها هو كان المفروض في خطوة إن في النهاية وقفوا في محطة من المحطات وفي ثمانية مشيوا وبعد كده صلحوها ووصلوا للمحطة الأخيرة اللي جاوبوا بالإجابات الصحيحة كانت الإجابة بالفعل هي عبارة عن 15 والمحصل والسواق يعني 17 وخمس محطات اللي جاوبوا برضه تعتبر إجابة صحيحة على إن هم جاوبوا على إن أنا ما قلتش الجزء الأخير في المرة الثانية تبقى الإجابة 25 عشان الثمانية اللي ما نزلوش أو 23 والسواق والمحصل وأربع محطات لكن الإجابة النموذجية هي 15 و17 أو أو 15 راكب والسائق والمحصل أو 25 وأربعة اللي ما سمعهاش فكان معانا اثنين قالوا الإجابة الصحيحة المرة اللي فاتت أم حمادة قالت الإجابة الصحيحة على النموذج الأول وعادل قال على النموذج الثاني فنتمنى ام حماده وعادل يتصلوا بالكنترول ويسجلوا تليفونهم وبياناتهم عشان ان شاء الله يوصل لهم الجائزه بتاعتهم ان شاء الله حاجه سناء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا الكهرباء قطع عندي خالص بس سمعت اللي هو أول سؤال أنتوا جاوبتوه؟
لا جاوبناه احنا دخلنا على السؤال الثالث دلوقتي عندنا حضرتك ركزي معايا بقى أه عندنا ثلاث صناديق أه في كل صندوق ثلاث صناديق أه في الصناديق الاخيره دي في كل صندوق ثلاث صناديق يبقى عدد الصناديق اللي معانا كلها كام يبقى ثلاثة في ثلاثة في ت- ثلاثة في ثلاثة في تسعة وت- وثلاثة يبقى 12
لا الإجابة كده مش صحيحة أنت كده خدتي جزء معانا أمل السلام عليكم عليكم السلام أماني أماني السلام عليكم ازيك يا أماني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك أخبارك إيه الحمد لله زي حضرتك الحمد لله اتفضلي الإجابة 36 كم 36 36 لا مش صحيحة ست 36 مش صحيحة مش صحيحة؟
لا طب- 36.
طب قول لي سؤال تاني كده عايزة سؤال تاني هو نفس السؤال قولوا لي تاني لو سمحت طيب معانا ده عشان في اتصال آخر أم مريم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته أهلا بيكي انا آه، ممكن اجاوب أه ممكن طبعا هيبقى 27 اللي هيبقى المجموع 27 لا هو مش 27 شكرا ليكي ماشي يلا يا جماعه نفكر ثلاث صناديق في كل صندوق دي اخر فرصه يعني الاجابه اللي جايه هتبقى اخر فرصه في السؤال ده وهننقل على غيره ثلاث صناديق في كل صندوق ثلاث صناديق في الثلاثه الاخيره دي في المجموعه الاخيره في المجموعه الاخيره في كل صندوق ثلاث صناديق يبقى المجموع كام يلا عايزين اجابه ونرجع نعلق على موضوع التركيز والتذكر والذكاء والحقيقه كان كنت قاعد مع اخويا امبارح فكان بيحكي لي مجموعه من الحكايات كنا بنحكي مع بعض مجموعه حكايات فجه موضوع التذكر والكلام دوت فكنا بنحكي فحكى لي الحقيقه حكايتين يعني الحقيقه انا عايز احكيهم لحضراتكم النموذج الاول بيحكي لي على صديق ليه بيحكي له بيقول ان هو في يوم من الايام كان آه، في المسجد بيصلي العشاء وطيب معانا سؤال إن- نشوف الاجابه الاول ونرجع مدام نهله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيكي أهلا بحضرتك هي الإجابة تسع صناديق كم تسعة لأن هي ثلاث صناديق وكل صندوق فيه ثلاث صناديق آه.
بنضرب ثلاثة في ثلاثة يبقى هم تسعة ده ده في الاول خالص ده احنا عملنا فيلم بعدها
عملت إيه؟
ده احنا عملنا فيلم بعدها ده انت لسه في التتر دلوقتي ده احنا كملنا لحد الاخر
لا أنا ما سمعتش غير كده عشان التليفون في حتة تانية طيب ماشي ربنا يخليك. شكرا شكرا ليك احنا يعني قلنا غلط ولا إيه؟
اه الاجابه غلط الحقيقه شكرا ليك متشكرين جدا هي الاجابه الحقيقه احنا قلنا ان دي اخر مره لل... اخر فرصه لهذا السؤال الاجابه 39 عدد الصناديق اللي موجوده عندنا 39 احسبوها بالراحه كده هتلاقوا العدد اللي عندنا 39 طب ناخد واحده سهله شويه واحده سهله شويه هنقول بس انا الحقيقه انا عايز ناس يدخلوا معايا في الاتصال قبل ما اسال لان في اسئله انا عايز اسالها وانت معايا مش عايز اسالها وانت تفكر فيها لكن خلينا نقول سؤال وبعدين اللي يدخلوا معانا اللي هيدخلوا معانا ويقولوا غلط هنديهم فرصه لسؤال تاني بعدها معانا اربع خمسات اربع خمسات عايزين نعمل بين كل خمسه وخمسه علامه رياضيه بحيث ان في الاخر الناتج يبقى خمسه يعني احط مثلا في ناقص زائد على من غير ما اكرر علامه معانا خمس خم... اربع خمسات اربع خمسات عايزين الناتج بتاعهم في الاخر نعمل لهم مجموعه من العمليات بحيث الناتج بتاعهم في الاخر يبقى خمسه من غير ما نكرر علامه منهم خمسه كذا خمسه كذا خمسه كذا خمسه يساوي خمسه اظن كده بسطتها لكم خالص يلا ها فكر ونشوف مين اللي هيوصل معانا للاجابه ام مريم السلام عليكم وعليكم
اهلا بيك اهلا وسهلا بحضرتك آه هو هنقسم خمسة على خمسة اه
هيدينا واحد وبعد ماشي.
كده هنطرح خمسة ناقص خمسة
طيب بقى الناتج و... بقى الناتج كام طب طب ثواني طيب.
ثواني، ثانية واحدة.
براحتك، خمسة معاك ناقص أهو.
خمسة تسعة نعم خمسة ناقص خمسة تسعة
اه صح ماشي يبقى ما بين الخمسة والخمسة هنحط سالب آه ناقص ماشي ها صفر. خمسة ناقص خمسة صفر وخمسة ناقص خمسة واحد لا مش تيجي طب ثواني طب اديني فرصة ثواني انا مع حضرتك اهو خمسة خمسة خمسة خمسة يبقى الناتج خمسة أكيد يعني ها
خمسة ها طيب شكرا لحضرتك ام مريم هو ايه حكايه ام مريم النهارده؟ ام مريم الدقهليه السلام عليكم عليكم السلام وبركاته اهلا بيك أهلا وسهلا ممكن- اتفضلي.
ممكن أجاوب؟
اه ممكن طبعا ماشي خمسة زائد خمسة يساوي عشرة ماشي ناقص خمسة هيساوي خمسة ماشي آه، زائد صفر هيساوي خمسة لا صفر مين احنا احنا بنشتغل على الاربع خمسات انا معايا اربع خمسات بشتغل عليهم ما بضيفش ارقام من بره انا معايا اربع خمسات احط علامات بينهم اوصل للناتج بتاعهم خمسه خلاص ماشي 15 ناقص خمسة لا لا لا استني 15 مين انا بقول اربع خمسات يعني خمسات بس اه بس ده الاوبشن الوحيد المتاح طب ماشي ما هو خمسة زائد خمسة هيساوي عشرة ماشي وعشرة زائد وعشرة زائد خمسة آه.
ما اقولش العشرة برضو لا ما حضرتك معاكي 10 زائد 5 5 زائد 5 بقت 10 ده جاي من ماشي، عشرة الخمستين زائد خمسة 15 ماشي ناقص خمسة بقت 10 ناقص خمسة لا ده كده حضرتك استخدمتي خمس خمسات احنا عايزين اربع خمسات بس ما ع- ما انا قلت كده عشرة زائد ما انا قلت عشرة زائد خمسة هيساوي هيساوي 15 ماشي ماشي آه ناقص خمسة بقت 10 تاني ماشي ناقص خمسة لا كده حضرتك زودتي خمسة على أربعة أنا عايز أربع خمسات بس
برضو انا ما انا كده بحل كده بحل غلط لا هو الحل كده غلط بس هي ليها حل بالأربع خمسات انا مش عارفة بقى ماشي شكرا طيب ماشي شكرا ليك شاكرين جدا مدام نهلة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام آه، خمسة في خمسة ب 25 خمسة وعشرين اه خمسة وعشرين على خمسة بخمسة يعني خمسة آه، في واحد لا مش عايزين خمسة في واحد بخمسة اه والله انا عارف ان خمسة في واحد بخمسة بس انا مش عايز واحد انا عايز الاربع خمسات بس اللعب في الاربع خمسات بس طب بص بص خمسة في خمسة على الخمسة زائد خمسة ناقص خمسة كده بقوا خمس خمسات
برضك مرتاح مفيش أمل لا في امل ان شاء الله ازاي طول ما احنا عايشين في امل طب ماشي مرة تانية بقى طيب مرة تانية إن شاء الله شرفتينا السلام عليكم.
عليكم السلام كده يلا يا جماعة أربع خمسات إيه العمليات الرياضية اللي نعملها عشان الناتج في الآخر يبقى خمسة مم. طب أرجع لحد ما حد يجي لنا أرجع لصاحب أخويا بقول إن هو بيحكي له فبيقول له إن هو كان بيصلي العشاء في المسجد صلى العشاء وخلص ورجع بيته جميل شيء طبيعي ومعتاد إن واحد يصلي العشاء هيرجع بيته هيروح فين يعني فبيقول إن هو قاعد في البيت عمال يقول لي الدنيا هاديه ليه كده يعني البيت هادي ليه كده يعني في حاجه غريبه في البيت البيت هادي جدا تخيلوا اكتشف ايه سر هدوء البيت اكتشف ان سر هدوء البيت ان هو نسي ابنه في المسجد تخيلوا واحد واخد ابنه صغير معاه واخده معاه ورايح يصلي بيه و... وتركيزه مش عارف فين لدرجه انه يخلص صلاه ويخرج ويروح ويوصل بيته ويقعد يعني يعني ده هو بعد شويه اكتشف ان في حاجه غريبه في البيت فاكتشف في الاخر ان هو نسي ابنه طيب معانا عيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عيد الحمد لله تمام جعل الله ايامك اعيادا الله يخليك ويكرمك اتفضل هي المفروض خمسة على خمسة بتساوي واحد اه والله فعلا فخمسة بتساوي خمسة تمام زائد صفر بتساوي لا.
خمسة لا مش عايز رقم من بره يا عيد نعم مش عايزين ارقام من بره هم الاربع خمسات هم بس اللي معانا ما معناش لا zero ولا صفر ولا واحد ولا عشرة ولا اي حاجه طيب خمسة على خمسة بواحد فخمسة بخمسة بتساوي خمسة لا كده ثلاث خمسات تضحك عليا يا عيد كده ثلاث خمسات يا عيد احنا كده.
عندنا اربع خمسات اربع أربع خمسات.
خمسات اه ربنا يكرمك شكرا ام عمرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أم عمرو من الفيوم اهلا وسهلا بيك السؤال أربع خمسات ايوه نضرب خمسة في خمسة على خمسة زائد خمسة ناقص خمسة هيدينا الناتج خمسة طيب هما كده باربع خمسات يا ام آه، عمرو أربع خمسات السؤال الأولاني بتاع الثلاث ثلاثات ممكن أحله مش لا لا لا لا استني بس يا ام هم عمرو استني 39 الإجابة لا احنا قلنا اجابه ده احنا في الخمسات دلوقتي اه خمسة في خمسة امم أربع خمسات خمسة في خمسة بخمسة وعشرين على خمسة بخمسة زائد خمسة بعشرة ناقص خمسة بخمسة لا كده خمس خمسات يا ام عمرو كده أربع خمسات والله خمسه لا، على فكره على أربعة.
المصحف خمسة في خمسة ها ادي اثنين آه، ب 25 على خمسة ادي ثلاثه بقت خمسه ما هو خمسة في خمسة بخ... ادي اثنين هو- خمستين هو أربع خمسات بينهم إيه خمسة في خمسة ادي اثنين على خمسة ادي ثلاثه
آه على خمسة يبقى مم، شفتي بقى شو قلت لك أربع خمسة خمسة طب السؤال الأولاني هو 39 لا ده جاوبناه يا ام عمرو 39 جاوبناه والله جاوبته لا ما جاوبتهوش ما والله العظيم جاوبناه لا حضرتك ما طيب شكرا ليك محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها آه هو خمسة في خمسة بخمسة وعشرين هو ليه كله ماسك في خمسه في خمسه آه معلش خمسة على خمسة فيها الواحد واحد في خمسة في خمسة ها زائد خمسة عشرة ناقص خمسة وتساوي خمسة خمس خمسات لا أربعة بس والله العظيم خمس طب بص خليك معايا أهو والله العظيم خمسة خمس على الخمسة فيها الواحد ماشي أدي أول أول آه، ادي خمستين
اه دي خمستين فيها طيب يبقى خمسة زائد خمسة عشرة ماشي
ناقص خمسة ها يبقى خمسة ها في واحد في ما معناش اوبشن الواحد ده مم.
محمود السلام عليكم
وبركاته يلا يا محمود حلها بقى يا محمود خمسة ناقص خمسة خمسة زائد خمسة الله عليك يا محمود الله عليك يا محمود اه كده يا راجل أيوة يا عم ايوه يا عم غريبة بقى وتالتة سنة.
ماشي يا عم محمود برافو يا محمود ارجع بقى للكنترول سجل اسمك وتليفونك وعنوانك عشان توصلك الهديه ان شاء الله ماشي شكرا يا محمود ربنا يخليك طيب سؤال تاني فين يا جماعه عايزين حد يدخل معانا على الهوا نساله على الهوا ليه كلكم بتستنوا السؤال طب سؤال الهوا ب 100 جنيه مش بكتاب سؤال الهوا ب 100 جنيه اللي هيدخل معانا ياخد السؤال على الهوا ويجاوبه على الهوا ب 100 جنيه ولو خد سؤال بعد وضاعفناه هيبقى 200 جنيه يلا ها انا عايز استنى على الهوا حد يجي لي على الهوا معانا في الاستوديو عايزين يطلعوا على الهوا ابو يوسف السلام عليكم
ألو ايوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ابو يوسف ازيك يا دكتور أشرف اخبارك ايه الله يكرمك تمام أنا اللي سألت حضرتك السؤال بتاع سوهاج من حلقتين اللي فاتت اه تمام انا ذكرت الاسم بس كنت مستني اسمع الصوت طيب ابو يوسف ابو يوسف
اتفضل عايزينك تجيب لنا ست اعداد متتاليه بس سريعا بقى ست أعداد متتالية مجموعهم 75 ست أعداد متتالية مجموعهم 75 ست اعداد متتاليه مجموعهم 75 اه ها ست أعداد متتالية مجموعهم 75 ها
13 ها كمل كده هم.
و14 و14 و15 و16 ها
ستة ولا خمسة
وستة وخمسة
ست أعداد ولا خمس أعداد ستة وطي الصوت يا أبو يوسف ستة أعداد معانا مين؟ كده كده ما بقاش 100 جنيه عشان بس نبقى واضحين السؤال ما بقاش هوا مين معانا؟ روان السلام عليكم السلام عليكم السلام ازيك؟
الحمد لله ا- ا- عندك قد ايه يا روان؟
عندي ايه عندك كام سنة؟
عندي 10 عسل ما شاء الله جاوب يا روان
10 زائد آه، 11 زائد 12 زائد 13 زائد 14 زائد 15 ب- مين اللي جاوبها لك يا روان؟
ايه مين اللي جاوب لك؟
ماما ماشي برافو عليكي انا كان نفسي بصراحة تكون انت على الهوا كان نفسي تكون انت اللي على الهوا بصراحة شكرا يا روان الإجابة صحيحة 10 و11 و12 و13 و14 و15 برافو يا روان يلا سجلي اسمك وتليفونك في ال control room عشان توصل لك جايزتك إن شاء الله طيب ننقل السؤال اللي بعده ها معانا حد يدخل هوا ده السؤال اللي جاي سهل أنا متورط على فكرة بس مش مشكلة ها ها ما معناش حد هوا طيب نسأل السؤال ويبقى بالجائزة العادية بتاعتنا هنقول بسرعة بسرعة وأرجو يا جماعة حاولوا ما تكتبوش هنقول ثلاث طيب ها جاي لنا محمد الشرقية السلام عليكم
عليكم السلام ازيك يا محمد ربنا يخليك اخبارك ايه الحمد لله تمام هقول لك ثلاث اسماء ثلاث اسماء آه، وثلاث القاب ثلاث القاب واربع اسماء وانت قول لي كل لقب بتاع مين الالقاب هي مركز معايا يا محمد معاك معاك امير البيان باحثة البادية المعلم الثاني الاسماء ملك حفني ناصف شكيب ارسلان الفارابي نهى حمدي اختار لي بقى قول لي فلان كذا فلان كذا فلان كذا
يعني في واحد آه، مش تبعها اه في واحد مش تبعها
طيب ها
هي امير البيان رقم اتنين ايه؟
لا انا مش هعيد اه انا مش هعيد لو كاتب كتاب كنت عدت لكن دي 100 جنيه فمش هعيد
طيب آه، نوع حمدي هتبقى ملك ملك ملك نهى حمدي هتبقى ايه
ملك ملك مين لا انت كده بتدخل ملك الاسماء حلمي.
في بعضها انت كده بتدخل الاسماء في بعضها انا مش فاهم السؤال حضرتك انا قلت لك ثلاث القاب واربع اسماء الثلاث القاب دول بتوع ثلاثه من الاربعه دول عايزك تقول لي كل لقب بتاع مين كل لقب بتاع مين كل لقب بتاع مين الثلاث القاب بتوع ثلاثة من الأربعة اه ثلاث القاب بتوع ثلاثه من الاربعه اكيد اكيد مش بتاع الاربعه ام مريم من الدقهليه والسؤال كده ما بقاش هوا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته ها لو سمحت بس ممكن تعيد لي السؤال عشان أنا كنت على التليفون بتصل وما سمعتش السؤال اه كويس.
كده ممكن كده ممكن انه ما بقاش هوا عندنا ثلاث القاب ماشي الثلاث القاب معاهم اربع اسماء ايوه هتختار لكل لقب الاسم بتاعه ايوه امير البيان باحثة البادية المعلم الثاني دي الالقاب الاسماء ملك حسني ناصف شكيب ارسلان الفارابي نهى حمدي ماشي ها آه، ب- بح- آه، ملك حفني نصر ملك حفني اللي هي باحثة البادية ماشي أمير البيان اللي هو نجيب ال... طب ساعدني طبعا والله لأن أنا بنسى بسرعة طب هساعدك المرة دي الأسماء اللي معانا أهي ملك حفني ناصف شكيب أرسلان الفرابي نهى حمد
ماشي آه، امير البيان آه، نجيب آه، مفيش نجيب أنا ساعدتك أنا ساعدتك ما تقوليش نجيب ش- شكيب شكيب أرسلان شكيب ارسلان ايوه ده أمير البيان ايوه أكيد ان شاء الله إن شاء الله ماشي آه، واللي هو طب معلش ال- ال- اخر اخر المساعده معلش اللي هو الاخير المعلم الثاني المعلم ايوه مين المعلم الثاني اللي هو مش اللي هو برضه آه، اللي هو اللي انت قلت عليه والله نسيت معلش ما انا اكيد قلت عليه طيب عايزك الأس- ال- الالقاب والاسماء تاني طيب معانا معذره معانا ام ملك السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي
ايوه صحيح حضرتك سمعت تقول السؤال السؤال معانا ثلاث القاب وطب حضرتك وطي صوت التلفزيون بعد اذنك لو سمحت
ايوه صح آه، معانا ثلاث القاب واربع اسماء عايزين نعرف الالقاب دي كل لقب بتاع مين امير البيان باحثه الباديه المعلم الثاني دي الالقاب الاسماء اللي معانا ملك حسني ناصف شكيب ارسلان الفارابي نهى حمدي
طيب ملك حفني ناصف هي هي ملك حفني ناصف هي باحثة البادية ماشي ماشي المعلم okay الثالث ش- شكيب إيه؟ شكيب أرسلان شكيب ارسلان ها آه، فاضل ايه تاني امير البيان اه اللي هو مش نوع حمزة ال- اسم الفارابي تمام
تمام تمام لا مش تمام لا مش تمام والاجابه مش صحيحه لا مش تمام يبقى هي المشكلة لا في أمير- خلاص بقى مشكلة ايه بقى إيه خلاص بقى؟
انا مش عارف ليه انا مش عارف ليه مين نهى- ألفهم؟
نهى حمدي مش عاجباكوا ليه مش عارف انا نهى حمدي مش عاجباكوا ليه مع- مين نوع حمزة دي انا اول مرة اسمع عنها اصلا
طب والله العظيم انا كمان اول مرة اسمع عنها لا، هو هي مش الحقيقة موجودة يعني طبعاً.
الحقيقة انا كمان اول مرة اسمع عنها فلو حد يعرف مين نهى حمدي يا ريت يقول لنا يعني لا، شخصيا ما اعرفش طيب معانا مين تاني مين السلام عليكم عصام. ازيك يا عصام ازاي صحتك ازيك يا استاذنا عامل ايه اخبارك الحمد لله تمام عامل ايه ربنا يبارك لك فيك ربنا ايه يخليك اخبارك ربنا يخليك يا عصام الله يكرمك ايوه يا استاذنا ايه السؤال بقى ايه السؤال بقى هقول لك ثلاث القاب ومعاهم اربع اسماء تختار لكل لقب الاسم بتاعه الالقاب امير البيان باحثة البادية المعلم الثاني ايوه الاسماء ملك حفني ناصف شكيب ارسلان الفارابي نهى حمد
ايوه طب هو لا.
حضرتك حاجه بس معلش هو هو بالتالي اللي بيحصل ده ميسر يعني ده نعم حرام يعني والله حرام ليه يا يعني.
أخي؟ إيه الميسر اللي فيه؟
الشيخ محمد حسان حتى فيها يا اخي انا بسالك سؤال لو جاوبت تاخد جايزه انت لا دفعت فلوس ولا عملت اي حاجه انت انا بسالك سؤال لو جاوبت تاخد جايزه عليه فين الميس... لو قلت لك ابعت رقم ولا ابعت حاجه ولا اي حاجه خالص انا بسالك سؤال جاوبت صح تاخد جايزه عليه انا مش بد... مش مديك رقم بفلوس وغيره وغيره ده موضوع غير كده خالص حضرتك زي ما بتتصل تسال سؤال انا بسالك سؤال ونردها ملهاش علاقه بال... باي حاجه معذره طيب مين معانا تاني طيب حكاية تانية يا جماعة الحقيقة برضو خاصة بالتذكر وبالنسيان وباستحضار هذه المعاني في برضو بيحكي لي حكاية عن واحد اتنين اتقابلوا مع بعض في واحد متعود ان هو عنده عربية ملاكي بيأجرها فليه صديق دايما ياخده في المشاوير اللي هو رايح معاها هو طالع معاه بالعربية وبياخد مقابل السيارة وهو معاه فخلاص الراجل سائق السيارة خد صاحبه معاه ورجع طيب هنستكمل ان شاء الله حكايتنا وموضوعنا وهنستكمل اسئلتنا ان شاء الله لكن بعد هذا الفاصل فانتظروا
Oscar TV Shop دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 2 156 وجه القمر Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور امير صالح Joint Flex اعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف الام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 5 2 156 011 5 5 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم واستكمال حلقة المسابقة في إشارة برضه عشان ما حدش يحصل له بلبلة لابد إن إحنا نشير إليها في البداية يا جماعة هذه الهدايا التي تقدم هي كتب خاصة بي أنا أقدمها وأنا ما بيدخليش أي دخل من حضراتكم وحضراتكم بتتصلوا أو بتتكلموا أنا مش بيدخلي فلوس فبديكم منها هدايا ويفضل أو ما يفضلش تكسب أو تخسر الهدايا مقدمة مني مباشرة ومن كتبي الخاصة كهدايا أو تشجيع ودون أن يدخل لي شيء على الإطلاق وعليها يا جماعة الأمر إن شاء الله ليس فيه شيء عشان بس البعض أحيانا بيحصل له لبس في المسابقات اللي هي انت نفس الشركه اللي انت بتبعت لها الفلوس هي الشركه اللي بتديك الجائزه او حاجه زي كده بيحصل نوع من انواع الاختلاف في الموضوع ده وفي تاويله ده صح ده غلط فاحنا يا جماعه ما عندناش ده احنا بنتلقى الاجابات وفي الحك... واحنا بنقدم المسابقه انا اللي بقدمها شخصيا حتى القناه لا تقدمها انا اللي بقدم الهدايا دي من كتبي انا الشخصيه فليس في الامر شيء ان شاء الله فمحدش يقلق ومحدش يتخض وشاركوا معانا لكن طبيعي يا جماعه في اي موقف لازم ممكن تلاقي حاجه مفاجاه فلابد دايما في حياتك تكون مستعد ان شاء الله لاي مفاجات فنرجع تاني وقلنا الثلاث القاب نعيدهم عشان حد يجاوب بقى امير البيان باحثه الباديه المعلم الثاني مين فيهم ملك حسني ناصف مين شكيب ارسلان مين الفرابي ومين اهم حاجه في السؤال نهى حمدي معانا محمود السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم آه والله معلم البيان اللي هو الفرابي المعلم الفرابي ماشي آه المعلم الثاني اللي هو الفرابي المعلم الثاني ولا المعلم البيان لا المعلم الثاني هو الفرابي ماشي آه المعلم الثاني هو الفرابي ماشي امير البيان اللي هو آه ارسلان شكيب ارسلان ماشي آه باحثه الباديه اللي هي آه ملك حفني ناصر ملك حسني ولا نهى حمدي نهى نهى اسف يعني باحثه لا، الباديه نهى، نهى.
باحثه الباديه نهى حمدي نهى نهى حمدي شكرا يا محمود شكرا الف شكر يا محمود انا بلخبطك يا محمود محمود انا بلخبطك يا محمود لا هو طبعا كده لازم نقول الاجابه بقى واللي يدخل معانا يدخل في سؤال جديد لأن- طيب نستقبل السؤال يلا نديله فرصه معانا السلام عليكم صالح السلام عليكم وعليكم السلام.
عليكم السلام
اتفضل ايوه طب وطي صوت التلفزيون بعد إذنك.
سؤال بس طب وطي صوت التلفزيون بعد اذنك لو طيب.
سمحت ثلاث ثلاث القاب صوت التليفون أهو. وطيه طيب ثلاث ألقاب أمير البيان باحثة البادية المعلم الثاني مين فيهم ملك حسني ناصف مين فيهم شكيب أرسلان مين الفرابي مين نهى حمدي
هيبقى ملك حفني ناصف باحثة البادية ها ملك حسني ناصف تمام وامير البيان هيبقى ال- الفارابي وهيبقى المعلم الثاني هو شكيب ارسلان شكرا شكرا لكن للأسف الإجابة غير صحيحة شكرا يلا يا جماعة ده الموضوع عمال يقرب خالص أهو فين يا جماعة طيب نستكمل الحكاية لحد ما يجي لنا اتصال تاني فاتنين رجعوا مع بعض الراجل اللي سايق العربية والراجل اللي مأجر منه العربية وطالع معاه جميل فوصلوا مكان فالراجل اللي راكب دوت قال له انا هاكل تاكل ايه معايا يعني سواق العربيه استحى يعني هتجيب لي اكل معاك استحى فقال له انا مش عايز اكل قال له ازاي يا راجل ازاي انا اكل انت لا لازم ناكل مع بعض ونجيب اكل مع بعض ومش عارف ايه والكلام ده كله فقال له انا هاكل شاورما تاكل ايه فقال له الراجل السواق احرج يعني فقال له اكل زيك شاورما قال له طب تاخد كام السواق محرج فقال له آه، واحد قال له الراجل واحد ايه الواحد ده يشبع يعني شوف يا جماعه الذوق يعني احيانا في نوع من انواع الذوق كده في التعامل مع بعض بيبقى لذيذ ونوع من انواع التبسط بيبقى حلو في تعامل الناس مع بعضها فقال له واحد ايه واحد مش مش كفايه انا هاخد خمسه اجيب لك كام فقال لي انت هتاخد خمسه فانا اخد ثلاثه يعني آه، ماشي فيبقى انا اخد ثلاثه والراجل اللي راكب العربيه ياخد خمسه يبقى العدد ثمانيه مقبوله فخلاص ركب الراجل العربيه وراح نزل الراجل دوت اشترى السندوتشات وجه وهو قاعد ورا والسواق قدام فخلاص المفروض هيديله الثلاث سندوتشات بتوعه بدأ الراجل ياكل كل السندوتش الاولاني ماشي فاضل سبعه هيديله ثلاثه كل الثاني فاضل سته هيديله ثلاثه كل الثالث الرابع الخامس السادس والتاني مستني كل شويه خد يعني ده انت عملت لي فيلم ولا ولازم كل الثمان سندوتشات وما تعرفش بقى هو نسي ان هو كان وعده اساسا بان هو هيديله ثلاثه ولا ايه الحكايه بالظبط لكن تخيل موقف زي دوت موقف السواق ده يبقى ايه وهو طلع السما بالراجل لكن مجرد ان هو مش مركز مجرد ان هو نسي او كان جعان بقى والله اعلم لان الموضوع مش واقف عند الخمسه فيعني ايه نفسي نفسي لا يهمني الان الا نفسي معانا اتصال بدوي السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ ازيك اخبارك ايه ازيك وازاي قناه الرحمه يا فندم ربنا يكرمك اتفضل انا ممكن معلش ت- تعيد لي بس الاسئله وانا عشان بكتبها بس.
هو سؤال- اعيد لك اخر سؤال اعيد لك اخر سؤال امير البيان باحثه الباديه ده اخر فرصه للسؤال ده يا جماعه عشان ننقل على سؤال غيره امير البيان باحثه الباديه المعلم الثاني مين فيهم ملك حسني ناصف مين شكيب ارسلان مين الفارابي مين نهى حمدي
هو بحس ان ليا ملك حكم مصر مين و- وامير البيان آه، اللي هو فارابي ها والثالث هو الاخراني ده الثالث الاخراني ده للاسف اللي هو هو- نوع حمدي لا مع... نهى حمدي لا للأسف الإجابة غير صحيحة شكرا ليك يا بدو ألف شكر الحقيقة الإجابة الصحيحة يا جماعة هي أمير البيان شكيب أرسلان باحثة البادية ملك حفني ناصف المعلم الثاني هو الفارابي والحقيقة زي ما قلت لكم أنا شخصيا ما أعرفش نوع حمدي دي إيه يعني يعني هو اسم أنا حطيته كده وخلاص لكن هو الحقيقة ليس ما فيش اسم ما شفتش اسم في التاريخ واحدة ليها دور ليها كده حتى ما تركبش يعني نهى حمدي أمير البيان آه، نهى حمدي باحثة البادية بس اسمها نهى نهى حمدي المعلم الثاني تركبش حتى يعني فأمير البيان هو شكيب أرسلان باحثة البادية ملك حسن ناصف المعلم الثاني هو الفارابي الحقيقة السؤال اللي جاي سهل فاحنا عايزين حد يكون عندنا مباشر بس كتاب يعني ان هو مش سؤال الاسئله اللي فاضله كلها اسئله سهله فهي اسئله سهله فالجائزه بتاعتها هتبقى كتاب منا السلام عليكم
السلام
ازيك اخبارك ايه تمام الحمد لله الحمد لله اسال اسال اتفضل طب ممكن توطي صوت التلفزيون شويه لو علي طيب طيب دلوقتي انت في القاهره انت في القاهره هنفترض ان انت في القاهره ايهما اقرب إيه؟
هنفترض ان انت في القاهره أيوه.
هنفترض ان انت في القاهره ايهما اقرب اليكي ايه الاقرب ليكي قناه السويس ولا قناه استاكيوس وليه يعني ف- فسري لي ليه فسري لي ليه انت في القاهره دلوقتي اللي هنا القناه الاقرب ليكي قناه السويس ولا قناه استاكيوس وليه ممكن اسال سؤال اتفضلي او يعني هي ايه قناه الساعه لا ما انا لو قلت يبقى انا حليت لك السؤال انا لو قلت حليت لك السؤال خلاص يبقى قناه السويس قناه السويس مم.
ف- يعني انا مش هعلق ده السؤال ده مشكلته ان هو يا ده يا ده فانا يعني انا هعدي السؤال هعتبر الاجابه هي الاجابه خاطئه ساره السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا ساره وعليكم السلام كيف الحال الحمد لله إيه، سمعت السؤال اه طيب إيه- ايه ايه اقرب ليكي وانت في القاهره قناه السويس ولا قناة قناه السويس.
السويس ليه قناة استاكيوس ليه ما هو هي قالت السويس غلط في يبقى الجسم نعم في الجسم في الجسم فين في الجسم
مش عارفة لا انا عايز فين بقى ها
مش عارفة والله
يعني انا انت عندك كام سنه الاول 19 لا 19 تعرفي ما 19 لازم تعرفي ف- شكرا ليك هو دلوقتي بقى السؤال هو قالت نص الاجابه صح احنا مستنيين بقى من حضراتكم اللي يتصل هو فعلا قناه استاكيوس هي اللي اقرب م- محمود السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا محمود هلا ايه الاجابه ايه إيه، قناة استاكيوس ليه؟
في الأذن في الأذن الإجابة صحيحة محمود محمود فاز معانا بجائزة هذا السؤال محمود سجل اسمك تليفونك وعنوانك في الكنترول عشان توصل لك كتابك اللي دي بتاعتك إن شاء الله شكرا ليك طيب يلا مين معانا تاني عشان نسأل السؤال اللي بعده يلا يا جماعة الأسئلة بقت سهلة سهلة جدا فلو حد دخل معانا ممكن يجاوب مباشرة كده أسئلة سريعة وسهلة جدا جدا طيب نسأل أم مريم السلام عليكم وبركاته ام مريم انت اتصلت بينا النهارده ولا دي ام مريم تانية لا انا اللي اتصلت كل شويه بتصل كل شويه بتتصلي وماشيه معاكي يعني صعب لا والله الاجابات انا ببقى عارفاها على ما اجي اجاوب بلاقي حد جاوب تاني غيري طيب ن- نسال نسال ال- السؤال دوت يعني ايه هو محتاج تفكري فيه سنه صغيره لان اجابته مش مباشره شوف انا ببسطها لك اهو عشان تجاوبي المره دي صح ماشي في باليه بحيره البجع في باليه اسمه بحيره البجع كويس لماذا ترفع البجعه احيانا ساقا واحده يعني تلاقي البجعه كده عماله ترفع رجل واحده وهي شغاله في ال...
لان اسمه لان اسمه آه، ب... ب- بليه بحيره البجع ما- لا الاجابه غير صحيحه امال ايه يعني ما انا هقول والله بس كمان شويه شكرا ليك شكرا ليك حسني السلام عليكم السلام عليكم جالك تساح النهارده يلا يا حسني بقى الاجابه صح بقى ممكن نفس السؤال تاني معلش عليه نفس السؤال ماشي في باليه اسمه باليه بحيره البجع لا سؤال غيره سؤال غيره معلش عايز سؤال غيره اه معلش يعني عشان مش عشان أنا الحمد لله انا دخلت معاك ماشي ما- ولا انا شفته على فكره انا مش بسالك على سؤال انا شفته يعني لما جاوب هتعرف ان الفكره مش في الباليه اصلا يعني الحقيقه ده مجرد بس مسمى كده ولا انا شفته على فكره ولا انا اعرفه لكن هو المز... ده بس مجرد مدخل للسؤال طب خليني اسالك سؤال بشكل تاني ايه رايك سيبك خالص من الباليه انسوا يا جماعه كلمه باليه محدش راجع ده سؤال ديني كده يا شيخ كده حتى عايز احنا الاسئله النهارده مش دينيه قوي لكن ممكن اسالك سؤال ممكن تفكر فيه معانا ايه رايك يعني ديني ما ربنا يكرمك كده ان شاء الله يصلح حالك وحالنا يا رب اللهم امين اللهم امين ربنا يكرمك طيب غسيل الملائكه من هو غسيل الملائكه نعم سؤال ايه؟
من هو غسيل الملائكه غسيل الملائكة- الملائكة اه
هو سيدنا جبريل لا غسيل الملائكه اللي غسلته الملائكه اللي اللي مغس- اللي غسلوه الملائكة اه
هو اللهم صل على النبي يعني هو واحد من الصحابة اكيد والله هو فعلا واحد يعني واحد واحد من الصحابة بقى يعني ممكن يكون سيدنا أبو بكر لا هو مش سيدنا ابو بكر جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك ممكن يكون ثلاث اختيارات بس أنا أجيب لك منهم لا اختيارات لا او ده ده سؤال مباشر اجابته مباشره لان هو الاختيارات هتوضحه قوي جزاكم الله خيرا طيب ها مين معانا تاني يلا يا جماعه طيب طيب معانا سؤال دلوقتي هن- هنشيل كلمه الباليه اللي زعل الناس دوت على فكره مش هو المقصود ليست هي المقصوده وليس مقصودا بيها ان يكون حد شافه ولا يعني ان حد شافه او ما شافوش لان هو ملوش علاقه بالسؤال اصلا ده مجرد بس مدخل كده مدخل السؤال لكن ليس هو المقصود انسوها يا جماعه انا بعتذر عن كلمه باليه وحيره البجع اللي زعلت البعض دي خلوا السؤال سؤال واحد لماذا ترفع البجعه رجل واحده احيانا اظن مفيش اسهل من كده اهو بقى لماذا ترفع البجعه رجل واحده احيانا معانا اتصال السلام عليكم دينا السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي.
عليكم السلام ازيك يا استاذ اشرف الحمد لله ربنا يكرمك بس معلش انا هستاذنك اجاوب السؤال بتاع حن... بتاع غسيل الملائكه اتفضلي آه سيدنا حنظله نعم اجابه صحيحه وحضرتك ان شاء الله ترجع لك كنترول تسجلي اسمك وتليفونك وعنوانك عشان نبعت لك هديتك ان شاء الله هو سيدنا حنظله طبعا حضرتك يعني الحكايه ممكن تكون مشهوره عند ناس كتير هو الاسم اللي احيانا البعض بيعرف الحكايه من غير اسم صاحبها ودي نقطه مهمه يا جماعه عايزين نقولها تقرا كتاب مهم انك تعرف اسم صاحبه مين صاحب الكتاب مين مؤلف الكتاب حكايه تسمعها عن صحابي او عن تابعي او عن اي حاجه اي حد مين مين الشخص ده من هو جمله والجمله دي بيت شعر مثلا ولهذا البيت صاحب اكيد اكيد في حد قال هذا البيت تعرف من قال هذا البيت فمهم قوي يا جماعه نعرف ده اسماء السلام عليكم اسماء وعليكم السلام كيف الحال الحمد لله اتفضلي
آه، عايز اجاوب على سؤال النبي آه، م- آه، الصحابي الذي غسلته الماء لا هو تجاوب يا اسماء للاسف هو تجاوب بالفعل تجاوب السؤال الثاني جديد نعم سؤال جديد سؤال جديد لماذا ترفع البجعه رجل واحده احيانا
لا مش عارفه ممكن تغير السؤال ممكن تغيري السؤال ماشي نغير لك السؤال مفيش مانع ما الشيء الذي يشبه نصف القمر المكتمل تماما ما, مم. ما الشيء الذي يشبه نصف القمر المكتمل تماما شكرا ليكي كده معانا سؤالين يلا يا جماعه فرصه بقى الفرصه زادت اهي اللي يجاوب على اي سؤال فيهم هياخد كتاب اللي هيجاوب الاثنين ياخد كتابين يلا السؤال الأول ليه البجعة بترفع رجلها رجل واحدة أحيانا السؤال الثاني هو ما الذي يشبه نصف ال- الذي يشبه نصف القمر المكتمل تماما يلا يا جماعة يلا راحت فين الإجابات ده الأسئلة بقت سهلة خالص ها ها طيب نطوف مع بعض المعاني اللي قلناها الحلقتين اللي فاتوا يا جماعة ركزنا زي ما قلنا على طيب معانا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ها آه نسمة ازيك يا نسمة الحمد لله اتفضلي الإجابة ال- لأن البجعة لو رفعت رجلها الاتنين هتقع الله اكبر يا سلام صح صح بترفع بترفع رجل واحده عشان لو رفعت اتنين هتقع صح متشكرة أوي لحضرتك آه، طيب ارجعي بقى للكنترول سجلي اسمك وتليفونك وعنوانك ماشي شكرا ليكي شكرا ليكي طبيعي دي بعض الحاجات اللي احيانا يا جماعه يعني ايه, إيه إيه، بتبقى حاجات خفيفه كده عشان ما ما يبقاش ليها فكره الفكره كلها ايه التكه اللي فيها هي بتقف على رجل واحدة ليه ما هي لو وقفت على بتقف على رجل واحدة ليه عشان لو رفعت الاثنين هتقع آه ليه مثلا الجندي وهو بيصوب مثلا بالبندقية بتاعته بيغمض عين واحدة عشان لو غمض الاثنين مش هيشوف يعني انا جندي بيضرب فبيغمض عين كده تلاقيه مغمض عينه مركز بعينه بيضرب فيقول لك ليه ما غمضش عينيه الاثنين ليه- او ليه بيغمض عين واحده ليه بي- ممكن بقى واحد يقعد يفسر وعشان اللي مش عارف الرؤيه اللي مش عارف ايه نقعد نعمل افلام كبيره هي ببساطه هو بيغمض عين واحده عشان لو غمض الاثنين مش هيشوف طيب يلا السؤال الثاني محمد السلام عليكم محمد
نعم ازيك الحمد لله ها الحمد لله عارف السؤال ولا اعيده معلش قول السؤال تاني طيب ما الشيء عيده عيده هعيده حاضر وطي صوت التلفزيون لو عالي لو سمحت ها، ماشي ما الشيء ما الشيء الذي يشبه نصف القمر المكتمل تماما ما الشيء الذي يشبه نصف القمر المكتمل تماما
نصف الكرة مثلا
لا الحقيقة مش نصف الكرة شكرا يا محمد ألف شكر يلا يا جماعة ما الشيء الذي يشبه نصف القمر المكتمل تماما نكمل ونقول ان احنا في الحلقتين الماضيتين ركزنا على معاني مهمة جدا جدا جدا تحت عنوان التذكر والذاكرة والذكاء ازاي نصل لأعلى درجات التذكر والذاكرة والذكاء طيب هنستكمل بس نستقبل الآية الأول السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا آية الحمد لله كويس ايه ايه الإجابة ال- الشيء اللي بيشبه نصف القمر الآخر نصف الآخر برافو عليكي هو النص الثاني انا معايا قمر مكتمل اللي يشبه النصف دوت هو النصف الثاني برافو عليك الاجابه صحيحه يلا بقى ارجعي سجلي اسمك تليفونك عنوانك في الكنترول عشان توصل لك هديتك ان شاء الله شكرا ليكي دي بالفعل هي الاجابه الصحيحه طيب سؤال سؤال وبرضه محتاج تركيز لانه في ايه تركايه كده يعني عشان اكون واضح الاجابه مش مباشره قوي الاجابه فيها آه، ايه آه، اقول لكم ايه يعني شويه استظراف يعني يعني او لا في اوضح من كده بقى طيب اولا ما الشيء الذي يطفو على الماء واول حرف فيه قاف ما الشيء الذي يطفو على الماء واول حرف فيه قاف الجزء الثاني من السؤال طيب معانا اتصال السلام عليكم عادل السلام عليكم عليكم.
عليكم السلام ازيك يا عادل
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حالك الحمد لله اتفضل اول سؤال تاني حضرتك بس سؤال تاني عشان بس ما سمعتش.
ما الشيء الذي يطفو على الماء واول حرف فيه قاف
مم. يطفو على الماء اه
آم، حسب لا ده اول حرف قاف قاف آه، و- وخد بالك يا ايه مش مباشرة قوي يعني انا قلت شوية فيها شوية ايه لفة كده في الجملة وانت بتجاوب يعني ممكن تكون حاجة في ذهنك هي الاجابة الصح بس تقدم عليها كلمة تانية عشان تبدأ بالقاف
اه
يعني انا لا، سمعتك بالظبط.
كده وانت بتخمن الاجابات قلت حتة هي دي صح بس احنا عايزينها مش بادئة بالحرف ده عايزينها بادئة بالقاف خشب بس خشب يعني مش اقوله قاف على فكره نعم
انا قلت خشب بس مش اقوله قاف طب ما انا عارف ما انا عشان كده بقول لك ان هو ممكن تبدأ بحاجة كلمة قبلها تخليها صح
اه ها
واولها كف برضك قاف اه
طب هي مش واصله والله لما توصل بقى بقى تطلع الفيل تاني اعرف طيب واحنا قاعدين مستنيين لما توصل سامي السلام عليكم سامي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك اسمع السؤال بعد اسم حضرتك تاني تسمع السؤال تاني ايه المشكلة الشيء الذي يطفو على الماء واول حرف فيه قاف
آه، آه، القارب
القارب لا هو يعني قارب ماشي ماشي نعديها هنقول قارب ما نقدرش نقول لا قارب طيب نكمل السؤال السؤال ثلاث اجزاء وبقول لك ال- السؤال فيه تريكه كده انك ايه فيها لفه كده صغيره إيه محتاجه انك انت تفكر بشكل مختلف شويه طب شيء يطفو على الماء واول حرف فيه باء
آه، يطفو على الماء اول حرف فيه باء اه ال- ال- الرد فيه ايه مش مش حق عشان برضه اكون واضح وما صعبهاش عليك هو مش حاجه معينه اول حرف فيها باء انت هتقول باء تبدا بيها جمله يعني يعني ممكن اقول لحضرتك باخره
يعني انت انت كده على فكره ده, ده انا كنت فاكر نفسي غلس ده انت بتغلس عليا اكتر في ايه طيب ماشي هعتبرها باخره بقول لك ايه اللي جايه دي آه، روق معايا طيب الشيء الذي يطفو على الماء واول حرف فيه نون نون طيب نون لا كده بقى يا استاذ اشرف انت جيت عليا كده- كده انت اغلس مني لا لا لا كده انا بقيت اغلس منك لا، كده لا، انا أبداً، غلستك أبداً، في ربنا الغلاسه يخليك يا أستاذ طب فكر فكر فكر انا في حد قالها لي في التليفون اهو من الكنترول ف... فهي توصل مش لازم تكون حاجه بعينها تمام ممكن حاجه بس تدي المعنى محمود السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام
ايوه يا استاذ ازيك ازاي حضرتك والله البرنامج بتاعك جميل جدا مش عارف اقول لك ايه يعني ربنا يخليك الله يخليك سمعت السؤال آه، السؤال الاولاني قطعه خشب ماشي طب يبدا بالب اه طب عايزين عايزين شيء يطفو على الماء ويبدا بحرف الباء برضه قطعه خشب طب عايزين نبدا بالنون نص قطعه خشب برافو عليك إجابة صحيحة يبدأ بالخاف برافو أنا على فكرة كنت هديك الكتاب على الكلمتين الحلوين اللي في الأول بس كده حضرتك اهو ربنا يكرمك الله يخليك سجل بقى اسمك وتليفونك وعنوانك عشان توصلك الهدية إن شاء الله ان شاء الله هي دي يبدأ بحرف القاف هو الحقيقة قال لنا قارب وباخرة أنا الحقيقة أنا عمال أفكر هيطلع لي إيه في النون تاني بس حتى لو كان كمل كان ممكن يقول لي نفس الباخرة أو نفس زي ما قال لي قاف قطعة خشب باء برضه قطعة الخشب نون نفس قطعة الخشب يعني شوفوا يعني يعني هي أحيانا ده بقى تفكير خارج الصندوق احنا ما فيش نون ما فيش باء وانا قلت عشان كده انا تعمدت اقول ان هي مش مباشره بالشكل العادي الطبيعي اللي احنا بنتكلم بيه احنا الحقيقه فاضل لنا عمر السلام عليكم عمر السلام عليكم السلام وعليكم ازيك يا عمر اخبارك ايه تمام الحمد لله تمام كويس الحمد لله ماشي ن- نسال سؤال نسال السؤال ان شاء الله انت اخر سؤال بقى وسؤال سهل وشكلك انت شكلك انت اللي هتكسب معانا النهارده 100 جنيه على اعتبار ان السؤال اللي جاي يعني آه، وان كان خلينا بلاش نتكلم في الفلوس عشان ما تخش في متاهه هنعمل مجموعه كلها يعني اللي هيجاوب السؤال مباشر هيبقى مجموعه الكتب كلها هم حوالي 12 كتاب يعني اللي هيجاوب السؤال لو جاوبت السؤال لانه مباشر ليك هيبقى 12 كتاب اللي بيجاوب السؤال مسجل او يعني يكون سمعه الناس سمعوه قبل كده بيبقى كتاب واحد خلاص ماشي هي فزوره صغنطوطه خالص كده ادي كده ماشي ماشي بنت خال بنت اخت والدك تبقى مين بنت خال بنت ها بنت خال بنت اخت والدك بسرعه
اختي اختك صح صح برافو عليك هي اختك انت كده مع... بس انت بلغهم بقى انك كسبت المجموعه بالكامل ارجع الكنترول سجل اسمك وتليفونك وعنوانك وانت ان شاء الله كسبت معانا المجموعه الكامله ان شاء الله حوالي 12 كتاب ان شاء الله توصلك وان شاء الله باذن الله تستفيد منها ان شاء الله دي الحقيقه يا جماعه هي الاسئله بتاعتنا النهارده يعني يعني حاولنا بس شويه نغير ال- نغير جو الحلقه حاولنا نفكر مع بعض حاولنا نخرج مع بعض من يعني من من الجو التقليدي اللي احنا بنعيش معاه الحلقه باستمرار إيه، فخلونا نطلع بقى من الموضوع ونرجع نجمع مع بعض بعض المعاني المهمه برضو يا جماعه اتصالات مفتوحه دلوقتي بس الحاجه تانية بقى احنا اتعودنا دايما كان بيبقى عندنا في الفقره الاخيره بنتلقى تساؤلات حضراتكم استفساراتكم إيه، انطباعاتكم ارائكم إيه، خواطركم اي حد يا جماعه يحب يكلمنا في اللحظه دي يسال اي سؤال في اي موضوع إيه، يراجع معانا اي فكره ي- نحب نجاوبه على حاجه يحب هو نفسه يوصينا بحاجه او يقدم للجمهور خاطره بحاجه دلوقتي يا جماعه الامر مفتوح لحضراتكم اي حد عايز يشارك معانا يتفضل هنسعد جدا جدا جدا بمشاركته دي دي النقطة الأولى، النقطة الثانية برضو بذكر حضراتكم بصفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضراء، ادخلوا معانا اكتبوا لنا آرائكم، انطباعاتكم، تشاركوا معانا في الحوارات اللي بنطرحها، علقوا معانا على الجمل اللي احنا بنكتبها، نعيش مع بعض في هذه الجمل. والحقيقة طيب معانا محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا استاذ اشرف قال عليكم السلام كده ازيك يا محمد؟
ازيك مفيش اسئله يا استاذ اشرف ولا خلاص لا احنا خلصنا الأسئلة. حلقة تانية بقى إن شاء الله ربنا يكرمك.
طب انا ممكن اسالك يعني سؤال حلو كده سألني سؤال عن إيه؟
الاكل يعني نعم؟
الاكل ماله الأكل؟
يعني ليه الاكل لما مثلا التوقيت لما تزيد منه يعني بيضر الانسان آه، ده انت اللي هت- انت بتسال سؤال آه، سؤال ايه أنا بالظبط؟
أنا- انت جاوبني عليه استفيد منك نعم استفيد منك يا استاذ اشرف طب ايه السؤال بس عشان مش سامع صوت كويس ليه ليه الواحد لما ياكل الاكل لما يعني مثلا لو اكل لحمه كتير مثلا ها بتضره ليه اكتر؟ كان فول كان اي اكل يعني ليه يعني مثلا لما ياكل اكل كتير ليه بتضره بعد كده؟ ما بيستفادش منه ليه على طول؟
ده ده سؤال عايز رد ولا ده فزوره؟
لا عايز رد منك انا مش عايز رد مني حاضر ح- سؤال سؤال فعلي أنا عايز يعني استفيد منك انا سؤال فعلي يعني ماشي يا محمد رد آه، عليك ان شاء شكراً الله يا فندم.
ربنا يكرمك يا محمد علي انا افتكرتك بصراحه بتغلس عليا يا محمد فما بحبش حد يغلس عليا بصراحه معلش ما تزعلش مني فليه الواحد لما بياكل لحمه كتير بتضر هو طبعا من الحاجات اللي معروفه ان في مساحات المجرى الدم الانسان في الدم والاكسجين دي مساحات بتلف فيها يعني ابسط رد عشان ما ندخلش في تفاصيل علميه الحقيقه ان كتر الاكل دوت بيضيق عمليه التنفس بيخلي عمليه التنفس ما تتمش بسهوله بتخلي عمليه الحركه ما بتتمش بسهوله كانك بتسد كانك بتسد المنافذ اللي موجوده عندك كلها لكن انت لما تاكل عشان كده جه الحديث ده سلسل لطعامي وسلسل لشرابي وسلسل لنفسي يفضل سلسل لنفسه عشان الانسان يقدر يتنفس ما يحسش انه قفل كل المسام فحركه الدم ما بتتمش بالسهوله دي زائد الجسم بياخد وقت طويل في هضم الاكل لان الاكل كتير فبياخد وقت طويل في الهضم فده بيرهق اجزاء الجسم كلها ده يعني رد بسيط لكن طبعا الناس بقى المتخصصين يردوا علينا ردود علميه اكتر انا بقول حسب معرفتي وح... يعني ان شاء الله هي معلومات صحيحه مش بالف يعني لكن ده حسب معرفتي لكن طبعا هذا سؤال المتخصصين بقى الاطباء والناس المتخصصه في هذا المجال يستطيعوا ان هو يردوا بالتفصيل في هذا الجانب ان شاء الله لكن الحقيقه من المعروف بتفتح نقطه مهمه جدا يا جماعه متعلقه حتى بال بالذكاء وبالذاكره وبالتذكر التخمه الشديده او الاكل الشديد النهم الشديد للاكل والاكل الشديد او الاكل كمان قبل النوم فالواحد بيوصل لدرجه الشبع الشبع والامتلاء من معيقات الذكاء والتذكر والفهم يعني لو انت على طول عندك شبع وعندك امتلاء و- وخلاص واصل زي ما بنقول يعني ال- ال- ال- خلاص هنا يعني ما انتش قادر الحقيقه ده بيعوق الذكاء والتذكر والذاكره فالحقيقه دائما انك انت تاكل حتى لا تصل لمرحله انت حتى دلوقتي على فكره الناس اللي هم بيفكروا في الدايت والكلام ده كله يقول لك كتر من الوجبات بس ما تشبعش يعني ممكن تاكل خمس وجبات في اليوم بدل ثلاث وجبات بس ما تشبعش في الوجبه ما توصلش للامتلاء وطبعا النوعيات تختلف يعني مفيش حد يقول انا مثلا خمس وجبات تقال بس كلها نص نص نص لا هو يقصد ان التنويع بس وفي ناس بتاكل كل ساعتين حاجه بس حاجات برضه بيقصدوا حاجات بسيطه يعني مش كل كل ساعتين اكله يعني يقول لك اصل هو الراجل قال كده الراجل قال كل ساعتين اكله خلاص هناكل كل ساعتين مش كل ساعتين لا هو المفروض ان الواحد ما يصلش لدرجه الامتلاء في اي اكله درجه الامتلاء المطلق دي او الشبع المطلق الحقيقه مضره على جميع المستويات سواء في التنفس او حتى في التفكير في كل حاجه الحقيقه آه، ده امر مش مطلوب لا الاكل الكتير ولا النوم الكتير الاثنين دول الحقيقه مش مطلوبين فلابد احنا ننتبه ليهم مع ذكر ال- الاكل واحنا بنتكلم عن الاكل كنا قلنا حاجه برضو متعلقه بالذكاء يا جماعه تجريب الجديد يعني دي نقطه مهمه جدا يا جماعه جربوا الجديد ده على فكره بقى شيء بيرفع الروح المعنويه شيء بيزود ال- الذكاء الواحد لانه فيه تغيير ج- يعني إيه جرب الجديد جرب طعم جديد كل مر- كل مره اكله جديده ما تخليش اكلك كله زي بعضه فكر مره بطريقه جديده غير ما انت متعود تفكر في حياتك او في مشكلاتك فكر بطريقه جديده شم رائحه جديده الناس اللي بيحبوا يحطوا برفانات او عطور بيحطوا في ناس يقول لك انا بحط نوع واحد طول العمر لا جرب كده تغير جيب بقى- اشتغل ب- بدل في الانواع اللي انت بتستخدمها على فكره هتلاقيها بتغير من حالتك المعنويه كتير جدا جرب تغير الطرق اللي انت بتمشي منها جرب تغير المكان اللي انت بتقعد فيه باستمرار اه الثبات مهم للتركيز لكن في بعض الاحيان التجديد بيبقى مهم لانه بينشط خلايا المخ بشكل كبير فجرب حاجات جديده يعني ما تخليش حياتك كلها ماشيه بطريقه واحده وبشكل واحد لان دوت شيء مش جيد جرب تقدم نفسك للناس بشكل جديد يعني انت الناس اتعودوا يشوفوك بشكل معين جرب تقدم نفسك للناس بشكل جديد اللي- اللي بيسموه احيانا بعض الناس new look وانا ما اقصدش new look بس في الشكل وان كان ده مطلوب وارنك احيانا تغير في الالوان اللي بتلبسها في الاشكال اللي بتلبسها غير ده. لكن غير كمان في طريقه كلامك خليهم يحسوا انك بقيت مثلا اكثر ثقافه اكثر مرحا إيه، اكثر نضجا رؤيتك بقت احسن يعني غير حتى في الطريقه اللي انت بتقدم نفسك بيها للناس غير في الطريقه اللي بتفكر بيها في حياتك الحقيقه يا جماعه ثبات الواحد على حاله واحده شكل واحد مواعيد واحده طريقه واحده ده اللي بيخلق الملل والخمول والكسل ده بيخلق كل هذه الصفات حتى لو كان ماشي على صح يعني حتى لو هو بيعمل الحاجات الصح بس بالشكل ده بيوصل للملل والخمول والسكون إيه، على ذكر صفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطه خضراء الحقيقه كان في جمله انا كتبتها على ال- الفيس الفض... اليو- الاول امبارح تقريبا الجمله دي انا بحبها قوي إيه، والحقيقه انا كتبتها من خلال تجارب الواحد مر بيها في حياته وعشان ما اقصرش بس فايدتها على الناس اللي شافوها على صفحتنا على الفيس او اللي شيروها على صفحات اخرى فانا حابب ان انا اختم بيها حلقتنا النهارده الجملة دي بقول فيها طالما هناك عقل يفكر طالما أنت عندك عقل بيفكر طالما أن هناك عقل يفكر وقلب يرضى ويصبر في عقل بيفكر وفي قلب بيرضى ويصبر طالما هناك عقل يفكر وقلب يرضى ويصبر وفوق هذا رب رحيم حكيم يدبر في رب لازم نثق ان في دايما رب في صفاتين صفاته كلها عظيمه لكن واحنا بنتكلم في هذا البند في نقطتين صفاتين لازم نعرفهم ان هو رحيم ارحم بعباده من الوالده بولدها رحيم كتب على نفسه الرحمه رحيم وسعت رحمته كل شيء شوف كل خ- ده خلاص ده هو ده الله فهو رحيم فلما يقدر لك شيء لا تنسى انه رحيم وحكيم عنده حكمه يعلم ما فيه صالح عباده فهو حكيم طالما هناك عقل يفكر وقلب يرضى ويصبر وفوق هذا رب رحيم حكيم يدبر فكل مشكله كل مشكلة هتتعرض ليها في حياتك إما إلى حل وإما إلى أجر وإما إلى كليهما معا وهذا هو الأغلب كل مشكلة هتقع فيها في حياتك إما هتتحل هتوصل لحل وإما لو ما اتحلتش أو طالت مدتها فهتصل لأجر لأن احنا قلنا في الأول في إيه في قلب بيرضى ويصبر العقل بيدبر يستطيع يصل إلى حلول وكمان مع مع ربي الرب الحكيم الرحيم الذي يدبر عقل بيفكر ورب يدبر فان شاء الله تصل معظم المشكلات الى حلول طب بعض المشكلات بتطول بلا حل عندي مشكله في بيتي مشكله كذا كذا فيظهر هنا القلب الذي يرضى ويصبر على فكره مع عدم التوقف عن التفكير ومع عدم التوقف عن الدعاء لان التفكير والدعاء ان شاء الله هم اللي هيوصلوا للحل التفكير والبحث عن حلول وتجربها لكن مفيش يبقى فكل مشكله اما الى حل واما الى اجر وإما إلى كليهما معا وهذا هو الأغلب فلا تجزع أمام أي مشكلة تمر بها واستعن أمامها بعقلك وقلبك وقبلهما وبعدهما ومعهما بربك وقعت في مشكلة أيا كانت استعن بعقلك اوعى تتوتر وتقلق والدنيا ضاعت وخلاص لا اقعد واهدى هدي نفسك حدد وقت للتفكير طلع ورقة وقلم اقعد فكر في الحلول في كل البدائل المتاحة ابدأ استعن بعقلك فكر فكر استشر خد آراء الآخرين استفيد بآرائهم بأفكارهم بمقترحاتهم فكر انت كمان فكر خارج الصندوق عشان توصل لحلول وكمان استعن بقلبك ارضى لأن هذا هو قدر الله خلاص فارضى واصبر حتى تصل إلى الحل أو حتى يأتي الحل فاصبر فارضى واصبر ومعهما وقبلهما ومعهما وقبلهما وبعدهما ومعهما استعن بربك استعن بربك الرحيم الحكيم الذي لا يخذل مش هيخذلك أبدا ممكن يتأخر الحل شوية لكن حتى في فترة تأخر الحل أنت في منطقة الأجر طالما هناك عقل يفكر وقلب يرضى ويصبر ورب حكيم رحيم يدبر فك- فكل مشكلة إما إلى حل وإما إلى أجر وإما إلى كليهما معا وهذا هو الأغلب فلا تجزع أمام أي مشكلة واستعن أمامها بعقلك وقلبك وقبلهما وبعدهما ومعهما استعن بربك حلقتنا خلصت النهاردة إن شاء الله الحلقة القادمة هنرجع تاني لسلسلة أجمل العلاقات بلمسات إيمانيات هتكلم كلام مهم جدا جدا جدا في هذا الجانب إن شاء الله انتظرونا الأسبوع القادم وحتى هذا الحين لكم مني كل الحب والود والدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي في الله كن